سأل لي مرة صديق كيف بتعرف إذا في حب قلت له ذكرتني بقصة الأمير الصغير تحكي عن هالطفل يلي طلب من الطيار يرسم له خروف وكان كل ما يرسم له خروف يزعل الولد ويقول له مش هيك وضل يرسم ويرسم ويرسم وما يعجب الخروف للولد ولما عجز عن رسمه رسم له علبة وقال له شايف هالعلبة الخروف موجود فيها فانبسط الولد وكانت فرحته ما بتنوصف يا صديقي هيدا القصة مش بس لألك لكل اللي ما بيأمنوا انه في حب الحب موجود جوا ما حدا بيعرف كيف شكله مثل ما فيك ترسم الوردة بس ما فيك ترسم خطرة لازم نآمن فيه
حبيبي حتى الحب يعيش على قلب هواه محكم فاض الجوى منه فظيما يكتم ويحيي أنا بحت لها بسر أشكو لها قلبا بنارها مضرا ولمحت من عينيها ناري وحرقة قالت على قلبي هواها محرم كانت حياة فلما بانت بنقيها صار الردى آه علي أرحم
يا حبيبي قرب لي بضمك بايدي انت بتعرف انا شو بحبك وقديش غالي علي حبيبي خليك حدك غير عيونك ما بدي بخاف لوحدي ابقى انا وحدي لو بتغيب شوي شو بحبك لما بتبكي بتشكي وعم بتغني فيني حبيبي انت الاحلى عمري بقربك عم يحلى عطرك سحرك صوتك رسمك صار مني وفيني
حبيبي
الوقت ليه بيفوت بسرعة وانا جنبك كان نفسي اقولك الف مية مليون بحبك الوقت ليه بيفوت بسرعة وانا جنبك كان نفسي اقولك الف مية مليون بحبك نتنقل إن اللي فات من عمري ممكن أعوضه خلتنا نشوف أيامي أحلى ما قلت أيام ونقضوا خلتنا أحس إن اللي فات من عمري ممكن أعوضه خلتنا نشوف أيامي أحلى ما قلت ايام وانقضوا ما بقتش خايف من اللي جاي مدام وياك ما بقتش عايز اعيش حياتي الا معاك قربني ليك ده انا بين ايديك احزاني عني بيبعدوا
حبيبتي
إليك قربت على والله استحالة أعيش من غير هواك خليك معايا وانت معايا عمري بيحلى معاك قربت على والله استحالة أعيش من غير هواك عمري بيحلى معاك قربني ليك يا حبيبي وحياة عينيك يا حبيبي دايب ضرام قلبي دايب ضرام ليل ونهار يا حبيبي عايش بنار يا حبيبي تبعد حرام عني تبعد حرام حتى الليالي تشهد يا ليالي على حبي وشوق ليك ده الشوق كويني يا اما تجيني يا اما تاخدني ايديك على حبي وشوق ليك لما تاخدني إليك قربني ليك يا حبيبي وحياة عينيك يا حبيبي غايب غرام قلبي غايب غرام ليل ونهار يا حبيبي عايش بنار يا حبيبي تبعد حرام عني تبعد حرام هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتاباتي حبيبتي مع قلبك انت بس عرفت اعيش واحس واللي بحب قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف إلا أنا حسيته بيه مع قلبك انت بس آه عرفت أعيش وأحس واللي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف إلا أنا حسيت بيك علمني حبي ليك إن أدوب يا حبيبي فيك كل عمري أخاف عليك وأطمن بين إيديك علمني حبي ليك إن أدوب يا حبيبي فيك كل عمري أخاف عليك وأطمن بين إيديك وأطمن بين إيديك حياتي عشت فيها ما حسش قلبي ما كنتش يوم لاقيها غير لما بقيت معايا حكايتي معاك طويلة يا قصة شوف جميلة بعيشها كل ليلة ودي أجمل حكاية حياتي عشت فيها ما حسش قلبي بيها ما كنتش يوم لاقيها غير لما بقيت معايا حكايتي معاك طويلة يا قصة شوف جميلة بعيشها كل ليلة ودي أجمل حكاية علمني حبي ليك إن أدوب يا حبيبي فيك كل عمري أخاف عليك وأطمن بين إيديك علمني حبي ليك إن أدوب يا حبيبي فيك كل عمري أخاف عليك وأطمن بين إيديك وأطمن بين إيديك مع قلبك انت بس والبحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف اللي أنا حسيته بيك حسيته بيك
حبيبي تعالى جينا تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من ايدك يا نور عيني ضمنيني حسيني يا نور عيني ضمنيني حسيني حبيبي معاك هقدر امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده انا اموت بجد ولا اسيبك معاك هقدر امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده انا اموت بجد ولا اسيبك يا نور عيني ضمنيني حسيني يا نور عيني آه حسيني يا نور يا نور علمني أعيش بهواكي وأموت في هواكي وأقول آه وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق ساعات حبك علمني أعيش بهواكي وأموت في هواكي وأقول في آهات وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق ساعات آه كنا ليه تايهين كنا ليه ضايعين من هوانا سنين يا يا على الأيام عدوا بينا أوقات واحنا مش حاسين يا حبيب الروح أنا ليه لو مش بهواكي أنا ليه اللي بيفوت بناديل ولا بيسمعني وبكون مجروح لما بكون مش وياكي يرجع ليا عمري ألاقيه يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع حبك غير لي الدنيا في عيني وخلى سنين العمر أغاني وأنا لو خلصت الحب معاكي هيرجع قلبي يحبك تاني حبك غير لي الدنيا في عيني وخلى سنين العمر أغاني وانا لو خلصت الحب معاك هيرجع قلبي يحبك تاني آه كنا ليه تايهين كنا ليه ضايعين من هوانا سنين يا يا على الأيام عدوا بينا أوقات واحنا مش حاسين يا حبيب الروح انا ليه لو مش بهواكي انا ليه اللي بيفوت بناديل ولا بيسمعني وبكون مجروح لما بكون مش وياكي يرجع ليا عمري الاقيه يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع
أنت يا حبيبتي قنديل يضيء حياتي ويرسم لابتسامتي وأحاسيسي الملونة تعالي يا حلوتي فأنا هنا أنتظرك بحرارة الأشواق لما تكون يا حبيبي معايا مش فارقة الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا أنت ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا إن أفضل جنبك لو في إيديا الدنيا بحالها يا حبيبي أنا أفضل محتاجك لما تكون يا حبيبي معايا مش فارقة الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا أنت ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا إن أفضل جنبك لو في إيديا الدنيا بحالها يا حبيبي أنا هفضل محتاج لك تعرف إيه بيجرالي في بعدك روحي تسيبني وتروح عندك من كتر ما حبيت أيامك مش عايز أقول كلمة بعدك بوس قلبك خلي قلبك صافي ابوس قلبك خلي قلبك صافي لو فعلا تحبني وتريد انصافي خليك طيب يا عسل يا صافي لك صفي نيتك روحي لجلك فدوى بوس قلبك أبوس روحك أبوس روحك لا تروح لحالك ملهوف روحي وحالي يشبه حالك بهذا الهجر منه علي وحالك معقولة سيام حبنا الحلوة أبوس روحك أبوس روحك أبوس عينك أبوس عينك أبوس عينك يلي عينك عيني راعيتك تمنيتك تراعيني لو تعطش اشرب يا حلو من عيني ارويك بيدي الماي يحلى ويسوى بوس عينك لك ابوس قلبك ابوس روحك ابوس عينك ابوس قلبك ابوس روحك ابوس عينك ابوس قلبك ابوس روحك كل عمري جنبك انت مش هعيش وغير معاك انت اقرب قلبي ليا انت في عيوني ملاك كل عمري جنبك انت مش هعيش وغير معاك انت اقرب قلبي ليا انت في عيوني ملاك لو يفوت العمر جنبك عمري كله يكون فداك لو يفوت العمر جنبك عمري كله يكون فداك انا عاشق ميت حاجه فيك اولهم نظره عينيك واخرهم لمسه ايديك يا حبيبي قربني ليك انا قلبي مشتاق ليك من شوقه بيناديك حبيبي قربني ليك انا قلبي مشتاق ليك من شوقه بيناديك أي كلمة حب أقولها يا حبيبي عليك قليل ده انت حلم العمر كله انت حلم ملوش بديل أي كلمة حب أقولها يا حبيبي عليك قليل ده انت حلم العمر كله انت حلم ملوش بديل ما انت بالنسبة لي دنيا بعدي عنها مستحيل ما انت بالنسبة لي دنيا بعدي عنها مستحيل انا عاشق ميت حاجة فيك اولهم نظرة عينيك واخرهم لمسة ايديك يا حبيبي شو بيني
حبيبتي أثر فيي وبعلي شوي شوي علي ساكن فيي وحولي بقلبي وبروحي لما بدي منك ورد بدي بالحنين ضلك حد الدفيري نسي جروحي أثر فيي وبعلي شوي شوي علي ساكن فيي وحولي بقلبي وبروح لما بدي منك وردة مدي بالحنين ضلك حدي بدفي بردي نسي الجروح فرحان جن وحبك حب جنون فزعان سير خيالك وين ما تكون فرحان انسى عيوني وانت تشعب عيوني تزعل تقلي كون وما تكون فرحان جن وحبك حب جنون بزعل سير خيالك وين ما تكون فرحان انسى عيوني وانت تشعب عيوني تزعل تقلي كون وما تكون أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف أن الوصول لعينيك وهم وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار ويسعدني ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية أيا من أيا من غزلت قميصك من ورقات الشجر أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقيني وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني أيا امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركيني فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا وأرفض وأرفض من نار حبك أن أستقيل وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل وما همني إن خرجت من الحب حيا وما همني إن خرجت قتيلا